السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فاللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا اللهم واجعل الحياه الدنيا زياده لنا من كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم امين روى البخاري ومسلم في صحيحيهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال صلوا عليه عليه الصلاه والسلام الا اخبركم باهل الجنه الا اخبركم باهل الجنه قال صلى الله عليه وسلم كل ضعيف متضعف او قال متضعف لو اقسم على الله لابره الا اخبركم باهل النار كل عتل جواض مستكبر مره اخرى هذا الحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحابة يقول لهم يقول لهم ألا أحدثكم ألا أخبركم ألا أنبئكم عن أهل الجنة من هو هذا الرجل الذي يستحق أن يكون من أهل الجنة فقال كل ضعيف متضعف أو متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر رب العالمين سبحانه وتعالى مع الجلال والعظمه والكبرياء سبحانه وبحمده الا ان العبد المؤمن قد يترقى في منزلته عند الله سبحانه وتعالى نحن عند الله تعالى منازل لسنا عند الله تعالى سواء اياك ان تظن ان اهل الايمان او اهل الاسلام او اهل الاستقامه او اهل الديانه عند الله تعالى سواء ابدا لذلك كانت الجنه ايه درجات واعلى درجات الجنه او اعلى منازل الجنه الوسيله وهذه لا تنبغي الا لعبد واحد من عباد الله من هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه اعلى منازل الجنه ثم بعد ذلك المؤمنون يتفاوتون احدى مقامات العباد عند الله سبحانه وتعالى او احدى منازل ودرجات العباد عند الله سبحانه وتعالى منزله رجل أو إنسان ممكن يبقى امرأة عادي لو أقسم على الله لأبره أنت متخيل معايا إن في واحد مؤمن قدره عند الله عز وجل إنه لو قال في يوم من الأيام والله يا رب لتفعلن كذا وكذا هذا الرجل لعظم منزلته ولكرامته على الله الله تعالى لا يرده ولا يجعله يحنث في يمينه الله تعالى يلبي له ما قال يبر قسمه يا ترى من هذا الرجل هل هم اصحاب النياشين والالقاب واصحاب الشهره بين الناس بالعكس العجيب ان في وصف هؤلاء انهم كانوا بضد ذلك تماما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم باهل الجنه كل ضعيف متضعف ايه معنى ضعيف الضعيف أي الذي لا وزن له بين الناس بين الناس إنسان عادي جدا جدا بل أقل من العادي لذلك جاء في حديث آخر أيضا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رب أشعث أغبر ذي تمرين خارج مسلم لا يؤبه له مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره رب دي للتقليل أشعث يعني إيه أشعث؟ يعني رجل بلغ به الفقر والحاجة أن شعره متفرق منتشر مش معاه حتى المشط اللي يعمل إيه الذي يسرح أو يمشط به شعره رب أشعث أغبر يعني إيه يعني يعلوه الغبار أثر العمل وأثر الشغل وأثر الحياة عليه جلابيته متربة شعره جسده عليه أثر الحياة ليس عليه أثر الأبهة والفخامة والوجاهة والنظافة والعطور أبدا أبدا رب أشعث أغبر ذي تمرين يعني توبه بثلاثة أبيض لابس جلبية ولا حتى تسوي قرشين ذي تمرين مدفوع بالأبواب يعني احنا لو قاعدين في مكان في ديوانية مثلا في مجلس وحبينا يعني نستضيف حد وجاء هذا الرجل نقول له ايه امشي امشي ممكن نقول مثلا للعامل دول يا ابن حاج خليه يمشي روح لا يجلس معنا مدفوع بالابواب لا يؤبه له لا يلتفت له اصلا تخيل هذا الرجل عند الناس ما منزلته صفر ملوش اي قيمه الناس بتعطي منزله لمين لاصحاب الاموال تخيلوا احنا قاعدين مثلا في مجلس ودخل علينا واحد ملياردير بالله عليكم انا بسالكم بالله انا قاعده فين قوم يا عم الشيخ روح وحط الشيء صح ولا لا ايوه طبعا هكذا جبل الناس ان يقدموا من اصحاب الاموال ده راجل معامل ملياردير او اصحاب الشرف لو جاءنا رجل حسيب نسيب شريف تفسح له المجالس يجلس رجل وسيم ذو معارف ذو وجاهه اما هؤلاء ابدا لا يؤبه له مدفوع بالابواب لكن هذا الرجل عند الله وزنه ايه لو أقسم على الله لأبر ذلك في حديث آخر كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة في يوم من الأيام فمر عليهم رجل من أشراف الناس ذو شارة حسنة بالبلد كده واحد راكب عربية آخر موديل ولابس أحسن لبس وأحلى عطر ها فسأل الصحابة ما هذا فيكم الرجل ده شكله ايه عندكم قالوا هذا حري إن تكلم أن يسمع له وإن شفع يدخل أي أحد معاك فلان الفلاني اتفضل أؤمر طلباتك أوامر ليه؟ لأن الخدمات أستاذ خدمات وده واحد ما شاء الله يعني هيرد الخدمة صح ولا لأ؟ طيب وإن نكح راح يتجوز يزوج فأنا عليه سكت بعد فترة وهم في نفس المجلس مر آخر من فقراء المسلمين شاب أو رجل من فقراء المسلمين ليس له أي وزن قال ما تعدون هذا قالوا هذا حري إن تكلم ألا يسمع له وإن شفع لا يشفع وإن نكح لا ينكح فقال صلى الله عليه وسلم لهذا أي الأخير خير من ملء الأرض مثل هذا أنا عاوز تتخيل معايا بس كده التعبير النبوي لو إحنا رصينا رجالة في الأرض رصينا رجالة جنب بعض في الأرض المسجد ده يسع كام واحد؟ كان عم الشيخ مثلا 750 باللي بره قول 1000 ده منطقه المسجد بس تخيل لو قلنا في واحد معانا في المسجد واحد من اللي بيصلي معانا في المسجد يساوي ألف مننا عند ربنا يعني نحطه فين ده على راسنا تخيل بقى النبي بيقول لهم ده هذا الرجل خير مش يساوي لا ده هو احسن من ملء الارض لو رصينا رجاله في الارض كم مليار تخيل لما الانسان يصل به الامر ان تكون منزلته ومقامه عند الله تبارك وتعالى يساوي ملء الارض مثل البشر الراجل ده عمل ايه وهو لا يؤبه له مش مشهور النهارده جايين نتكلم يا اخواننا عن هذه الشخصيه واحد يقول اشمعنى شوف يا اخواننا تمر بالانسان ازمات ازمات شخصيه في حياتك او ازمات في من تحب او في الامه الواحد ساعات يقول اليس فينا رجل واحد لو اقسم على الله لابره يا نهار ابيض انا لم اصل الى هذه المنزله ولا ادعي ذلك ابدا واتمنى واسال الله ان نصل جميعا الى هذه المنزله انا جاي اتكلم النهارده معاكم يا اخواننا عشان نعرف السبيل لان العلم امانه العلم امانه وانا اود ان اصل اليكم بهذا السبيل حتى يبحث كل واحد منا لعل الله تعالى ان يرزق احدنا ذلك المقام اللهم امين طيب كيف نصل الى هذا المقام الامر الاول الامر الاول او السبب الاول الله عز وجل كنا احنا صغيرين متخيلين ان اصحاب الكرامات دول اللي هم دعائهم مستجاب دول فئه كده يعني سوبرمان ما فيش حاجه في الاسلام اسمها سوبرمان الامر عندنا في الدين ايسر ما يكون على من يسره الله عليه الله تعالى ماذا قال اسمع قال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أول شرط الذين آمنوا وكانوا يتقون الشرط الأول والأصيل إنك تحقق الإيمان اليقين برب العالمين سبحانه وتعالى وإنك تكون عبد تقي يعني إيه عبد تقي قلنا قبل ذلك العبد التقي الوقاف عند المحارم اللي عنده من الإيمان من تعظيم الله ومحبة الله والخوف من الله وخشية رب العالمين عنده من المعاني دي اللي تخليه واقف عند حرمات ربنا لما يسمع ربنا يقول له افعل يقدم على ذلك لا تفعل يحجم تجد إنسان تقي نقي لذلك في الحديث إن الله يحب العبد اسمع العبد التقي النقي الخفي الغني إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني غني بالله سبحانه وتعالى خفي لا يعرف مش مشهور بين الناس لكن تقي عنده تقوى قدام الحرام يبعد يغض بصره محصن الفرج عفيف اللسان لا يعرف لا بغيبة ولا بنميمة ولا بكذب ولا بسب ولا بفحش ولا بأكل للحرام ولا كذا أبدا إنسان بعيد عن كل ذلك يفعل الفرائض لذلك الحديث الآخر اسمع هذا الحديث والحديث حديث قدسي جميل جدا رواه البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ده حديث قدسي يعني الله تعالى هو الذي قال قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه خلي بالك يبقى واحد ولي يعني ايه واحد وصل المقام ده يعني ايه يعني اول خطوه بعد الايمان والتقوى الفرائض مية مية الصلوات الخمس بره بره بابيه وامه اكله من الحلال الفرائض يا اخوانا يقول وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه يقول لك فلان ده كان ولي كان بيعمل ايه يقول لك وترك الصلاه ستة اشهر طب وازاي ولي يا عم يقول لك ما ربنا بيقول واعبد ربك حتى ياتيك اليقين خلاص هو جاله اليقين والله يا اخوانا هذا موجود هذا هؤلاء مخرفون كذبه النبي عليه الصلاه يصلي لحد ما ايه حتى مات صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين يعني حتى ياتيك الموت يقول ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل بعد ما اخلص الفرائض ومتنها وظبطها بدا يشتغل في النوافل عمال يؤدي النوافل هنا وهنالك قل حتى أحبه فإذا أحببته هنا الشاهد بقى هو اسمع كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه إيه معنى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به قال أهل العلم أي أنه لا يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل خلي بالك ما هو الاستقامة دي مش ماشية كده وكده ساعة وساعة لا أنت عاوز توصل المقام ده بتعمل إيه أنا خلاص ركبت طريق اسمه الديانة اسمه الاستقامة وأنا في المسجد مستقيم وأنا في البيت مستقيم وأنا في الشارع مستقيم وأنا في الشغل مستقيم رحت بكرة الشغل مع أصحابي جابوا سيرة فلان وانا بقى مش عايز ابقى رخم وعايز يعني امشي اموري فبيتكلموا على فلان غيبه لو انت مستقيم هتعمل ايه اتقوا الله لا الاول قبل ما امشي اتقوا الله يا جماعه ده عرض انسان مسلم ولا يجوز نتكلم في عرض واحد مش موجود طب بس فلان هيزعل 60 داهيه ما يزعل ايه يعني لان هو عنده هدف واحد بس ارضاء مين الله عز وجل دخل على رئيسه في العمل تسيبك من زمايله بقى دخل على رئيسه في العمل رئيسه في العمل المدير بتاعه اللي ممكن يرقيه ويديله العلوات ويديله الحوافز او ممكن يعمل ايه كسبب ارضي يغسل فيه الارض فدخل لقى مديره في العمل هو اللي بيغتاب وبيتكلم في حق فلان وفلان يعمل ايه هو الاختبارات هتيجي خلي بالك لان ربنا قال في القران ايه اسمع ولنبلونكم اوعى تفكر ان المقامات دي بتيجي بسهوله لا المقامات دي بتيجي بعد اختبار و22 وكل ما ينجح ربنا قال في القرآن إيه شأن سيدنا إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ف فأتمهن فين الجزاء بقى قال إني جاعلك للناس إماما مش هتوصل للمقام ده إلا لما تعدي الاختبارات دي في واحد بينجح والتاني بيعمل إيه بيفشل وينزل صاحبنا لما دخل على رئيسه في العمل ولا بيتكلم في في حق فلان لو سمحت يا استاذ فلان ولا يا دكتور فلان ولا يا فلان دي غيبه لا تجوز كمل كلام طب بعد اذنك انا هستاذن لان ما ينفعش اكون في مكان زي كده فسمعه ينزهه عن الحرام غيبه بقى نميمه اغاني موسيقى بصره لا يبصر ببصره الا ما يرضي الله عز وجل يغض بصره عن الحرام ويده التي يبطش بها هذه اليد لا يفعل بها إلا ما يرضي الله عز وجل رجله لا يمشي برجله إلا إلى مكان يرضي الله عز وجل ده, ده راجل حياته بقت عاملة إزاي على وفق مرضاة الله قبل ما يتحرك يقف يا رب إيه اللي يرضيك إيه اللي يرضيك ونعمله فلما فعل ذلك كان الجزاء ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ده الشرط الأول الإيمان والتقوى الديانة اللي تحجزك عن المحارم الخوف من ربنا والحب من ربنا والتعظيم اللي يخليك واقف عند المحارم ده الشيء الأول احنا قلنا بقى اهو قلنا دخل على المدير ولا أي حد في الدنيا هيقول له اتق الله اتق الله يا اخوانا خلي بالكم يمشي يا جماعه ما هو هو المقامات احنا قلنا اول شرط الايه؟ الايمان، ايه معنى الايمان يا جماعه؟ ايه معنى الايمان انت لو مؤمن ان رزقك بيد الله هتخاف من مين بجد هتخاف من ربنا بس اه طبعا انا موقن ان لا ده ولا اللي فوقه ولا اللي فوقه يملكوا لي رزقي ما هو اللي عنده شك ربنا قال ايه انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم لم يا جماعه لم يرتابوا ما هو الريب ده ما هو روح النهارده عند يعني اسوا مكان في الدنيا وقاعد فيه مسلمين طب بتحب ربنا يا ابني علي الطلاق بحب ربنا ما هو لو الموضوع بالكلام يا جماعه سهل جدا لكن لازم تيجي الايه ها المحكات مش ربنا قال كده في القران ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن والله يا رب لو اديت فلوس لعمل لك كل خير صح قول براحتك ما الدنيا واسعه ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله تعالى اختبار بقى اهو ها بخلوا به وتولوا وهم معرضون هتجي لك المحكات دي هترضي ربنا ولا ترضي الله ولا ترضي الناس من أرضى الله بسخط مين الناس رضي الله عنه وكفاه وكفاه مؤونة الناس ربنا يكفيك سبحانه وتعالى وده الشرط الأول الشرط الثاني بقى إنه عبد لله بس يعني ايه عبد الله بس اسمعوا هذا الحديث الجميل جدا في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد الخميصة والقطيفة كلمة تعس إما أن هي دعوة عليه يعني النبي بيدعى على الرجل ده الشخص ده أو أو ده ده حقيقته فعلا وكلاهما صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه هيحصل ولا مش هيحصل يعني ده إنسان تعيس بائس مين عبد الدرهم عبد الدينار عبد الخميصة والقطيفة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش شكله إيه الراجل ده يا رسول الله اسمع كده الوصف إن أعطي رضي وإن منع سقط في كتير من الناس هو عبد لله إمتى لما يديله لما يعطيه طول ما الدنيا كويس في المسجد في الصف الأول محافظ على فرائض الدنيا ماشية كويسة عبد في السراء عبد الدرهم والدينار عبد المناظر عبد الشهرة عبد الجه والثناء والمحمدة هو عايش عشان دي ترضيه الكلمة عبد الكلمة لما تحطه في الكدر تحطه في الكدر يشتغل تحطه في الصورة يعمل هو عايش لدي بس هدفه ايه هدفه الدنيا طيب في نفس الحديث بقى يا اخوانا اسمع بقى في نفس الحديث قال طوبى لعبد طوبى يعني الحياه الطيبه في الدنيا والاخره آخذ بعنان فرسه في سبيل الله إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة يعني إيه؟ يعني ده واحد قال يا جماعة أنا عبد ربنا مكان ما تحطوني المكان اللي يرضي ربنا هشتغل إن كان في الحراسة حطوه في مقدمة الجيش حاضر حطوه في خدمة الجيش في أسفل الجيش ما عندوش مشكلة ليه؟ لأنه يعمل لله سبحانه وتعالى هذا عبد خالص متجرد لا يعمل لا للشهرة ولا للثناء لذلك في الحديث الآخر حديث جميل جدا النبي صلى في يوم من الأيام وصف حوضه اللهم اسقنا من هذا الحوض شربة هنيئة لا نضرب بعدها أبدا فقال حوضي كما بين عدن وعمان ماؤه أبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأطيب من المسك وأكوابه كنجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا أول الناس ورودا عليه أول ناس تخش على حوض النبي مين؟ قال فقراء المهاجرين وفي رواية صعاليق المهاجرين يعني حتى المهاجرين في سبيل الله مش مش حاجة واحدة تخيل يعني ربنا هيخلي فقراء المهاجرين هم أول ناس يخشوا على الحوض فواحد من الصحابة قال له من هم يا رسول الله مين دول قال اسمع بقى لو قلنا في الحديث ايه طوبى لعبد ها الحديث الاولاني رب اشعث ايه اغبر في هذا الحديث قال لما سئل من هم يا رسول الله قال الشعثة رؤوسهم الدنسة ثيابهم الشحبة وجوههم الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم السدد الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون الذي لهم ايه الحديث الجميل ده نعصم بيقول ان الجماعة دول فقراء المهاجرين دول شكلهم عامل ازاي في غاية الفقر الصحابة اخواننا كلهم كانوا فقراء الا النادر دول بقى افقر الفقراء يقول الشعث رؤوسهم كما كما قلنا اشعث ايه راسه الدنسة ثيابهم مش معاه مال حتى يغسل ثوبه يقول الشحبت وجوههم من كتر الفقر والجوع وشه تلاقيه شاحب من قله الاكل يقول الذين لا ينكحون المنعمات لما يتجوز ما يتجوزش واحده كده يعني بنت عز يتجوز ايه واحده زيه ده لو اتجوز اصلا يعني يقول لا تفتح لهم السدد الابواب اول ما يجي اقفل يا ابني اقفل امشي يطرد عن البيت ليه رجل فقير يقول ومع ذلك مع انه في غايه الفقر والمسكنه يقول الذين يعطون كل الذي عليهم يعني لما يكلف بواجب يؤدي الواجب اللي عليه لا يقصر طب وحقه فين ولا ياخذون الذي لهم اذا هذا العبد المخلص المتجرد الذي يعمل لله تبارك وتعالى لا يعمل لاجل فلان ولا لاجل فلان ولا لاجل مقام ولا لاجل شهره ولا لاجل ثناء هذا هو العبد الذي يصل أما الآخر الذي يعمل للدنيا يعمل للشهرة يعمل للقب فهذا عبد مخذول وهذا أخطر ما يكون يا جماعة النبي صلى بيقول في الحديث اسمع هذا الحديث يقول ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه إيه معنى الحديث ده لو احنا جينا على مزرعة مزرعة غنم وجبنا ذئبين جائعين واطلقنا الذئبين دول على الغنم يا اخوانا يعملوا ايه في الغنم متهيألي لن يتركوا ايه غنمه صحيح نعصم بيقول بقى بيقرب المثال بيقول اهو بقى حرصك انت كمؤمن حرصك الشديد على المال وحرصك الشديد على الشرف الرئاسه الوجاهه اللقب المنزله الاثنين دول يخربوا دينك كما يفعل الذئبين في الغنم دول والله العظيم ما رأيت إنسانا عبدا للمال إلا وخزل وما رأيت إنسانا عبدا للشهرة إلا وخزل ده إنسان عبد رقيق أسير اللي يثني عليه يحطه فوق دماغه واللي يقول له عن فكرة أنت عندك مشكلة في كذا وكذا يوقعه فهؤلاء ليسوا عبيدا لله إنما هم عبيد لأنفسهم أرقاء طيب ايه الشرط اللي بعد كده يبقى خدنا اخواننا الايمان والتقوى خدنا الإخلاص والتجرد إيه بعد كده؟ العبد الصادق إيه معنى الصادق؟ أقول لكم بقى مثل جميل قوي في صحيح البخاري نوع السلام صلى عليه في يوم من الأيام واحدة اسمها الربيع بنت النضر واحدة من الصحابيات حصل خناقة بينها وبين بنت تانية أثناء الخناقة تقريبا ضربتها أيا كان كسرت لها الثانية بتاعتها كسرت لها الثانية إحدى الأسنان يعني الحكم الشرعي طالما أنت عملت كده عمدا القصاص أخو الربيع ديت واحد صحابي اسمه أنس ابن النضر فأنس عرف الموضوع فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله إيه الموضوع؟ قال له يا أنس كتاب الله القصاص الآية بتقول إيه؟ كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى صحيح؟ وربنا في الآية في الآية بعدها والجروح إيه؟ قصاص قال له كتاب ربنا القصاص قال له يا رسول الله تكثر ثنية الربيع قال نعم بعتوا للناس أصحاب الحق يا جماعة إيه رأيكم نعوضكم تاخدوا القرش القيمة قالوا لا واحدة بواحدة أنس وقف قال له والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع مش تتكسر أصلا تعجب أنس ده واحد من ال- يعني أصحاب الإيمان بتحلف بالله إن مش هيحصل قال والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع مش هيحصل لسه انا اصلا بيتكلم مع سيدنا انس ويقول الكلام والحوار جاي الا وجه من رسول من عند الناس دول قالوا يا رسول الله لقد رضينا بالارش خلاص حصل تعجب فقال للصحابه ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره اللي هو مين؟ انس بن النضر انس ده بقى قصته قصه تانية خالص سيدنا انس بن مالك بيحكي عن عن انس ده عمه حتى ان انس بن مالك يقول سميت باسمه يقول لما كانت غزوة بدر غزوة بدر نوع ما ألزمش الناس تروح فاللي عايز يروح يروح واللي مش عايز يروح ما يروحش فأنس غاب عن عن الغزوة دي حصل ظرف وما كانش موجود في غزوة بدر طبعا غزوة بدر دي أعظم غزوات الإسلام فسيدنا أنس زعل خليك معايا بقى زعل وحزن إنه فاتوا إيه يا إخوانا فاتوا الجهاد عارف يعني إيه جهاد جهاد يعني أنت تروح تقاتل في سبيل الله ما ترجعش تفقد روحك وهذا امر لا يطيقه الا اصحاب الايمان الاعلى ذروه سنام الاسلام فانا زعل وقال كلمه خليك معايا ما هو ربنا يعلم ما في القلوب قال والله لئن اشهدني الله مشهدا اخر لا ليرين الله ما اصنع انت ممكن جدا جدا يحصل ظرف وتغيب عن طاعه معينه تقول يا قالوا ربنا اداني قالوا ربنا مد في عمري سيرى الله عز وجل ايماني وطاعتي وبذلي صح قول زي ما انت عايز الله يعلم ما في الايه ما في القلوب وتمر الايام وتيجي غزوه احد انس يعمل ايه كان اول الناس طلع سيدنا انس وراح في المعركه تعرفون ما حدث في غزوه احد حصل اللي حصل واشاع الشيطان او صاح الشيطان قتل محمد قتل رسول الله الشيطان قاعد يصيح كده لما قتل سبعين من الصحابه الشيطان لقاها فرصه قعد يصيح في الصحابه قتل رسول الله بيقول الكلام ده ليه؟ عشان يحصل في الصحابه وهن وخ- و- وضعف وفعلا بعض الصحابه لما سمعوا الصياح ده قالوا النبي مات فالقوا السلاح رموا السلاح الا وانس بن النضر جاي شاف الصحابه دول قاعدين وسايبين السلاح والحرب شغاله قال ما هذا؟ قالوا مات النبي صلى الله عليه وسلم خلاص مات الذي كنا نقاتل معه قال قوموا فموتوا على ما مات عليه حتى لو هو مات موتوا على اللي مات عليه مات وهو يجاهد ولقيه سعد بن معاذ قال لسيدنا سعد والله يا سعد إني لأشم رائحة الجنة من وراء أحد ثم نظر إلى السماء وقال اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء وأشار على الصحابة وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء أي الكفار ثم انغمس في العدو فقاتل حتى قتل لحد كده لسه الموضوع ما خلصش فلما انتهت المعركة وجدوا فيه بضعة وثمانين ضربة حتى لم يعرف لم تعرفه إلا أخته ببنانه أنت متخيل معايا واحد عمال يقاتل المشركين لحد ما انضرب حاجة وثمانين ضربة لدرجة إن وشه بقاش في معالم عمل إيه في الكفار؟ إيه الغيظ اللي كان في قلوبهم ناحيته لحد ما فرتكوه ودنه ثابت ما وقعش لحد ما خد اكتر من حاجه و80 ضربه ونزل فيه قول الله تبارك وتعالى ها الايه في سوره الاحزاب ايه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه الصادق فعلا صادق الصادق في الصلاة الصادق في اتيان المعروف في البر في أكل الحلال الله تبارك وتعالى يعطيه على ما في قلبه القاعدة يا إخواننا خلصانة إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم واحد من الصحابة تاني سبحان الله اسمه البراء بن مالك في الحديث ناصم يقول إيه يقول رب أشعث أغبر ذي تمرين لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك هذا صحيح ناصر سماه بالاسم كده منهم البراء بن مالك ده واحد من لو أقسم على الله لأبره البراء ده عمل إيه البراء بن مالك لا أحد يعرفه إحنا كلنا عارفين أنس بن مالك لكن كما قلت ليست المشكلة أن الناس لا يعرفونك الأهم أنك من أنت عند الله الصحابة كانوا هذا الذي يبحثون عنه أنا عند ربنا إيه ما منزلت عند الله البراء بن مالك يا اخوانا كان من اعظم فرسان الاسلام قتل بيده مبارزة من شجاعته مئة فارس من الكفار وكان لا يتخلف أبدا عن الجهاد وكان في المواقف الصعبة تجد في أوائل الصفوف سبحان الله في معركة اليمامة معركة اليمامة دي يا أخوانا من أخطر معارك الإسلام تعرفون عصام لما توفي ادعى بعض الناس الايه النبوه كان منهم واخطرهم مسيلمه الكذاب مسيلمه الكذاب تبعه قومه وهم يعلمون انه كذاب حميه كانوا يقولون والله انا لنعلم ان مسيلمه كذاب ومحمدا صادق ولكن كذاب ربيعه خير من صادق مضر ده بتاعنا لكن ده مش بتاعنا تخيل وتبعوه وهم يعلمون انه هو ايه؟ كذاب وكانوا يقاتلون معه حمية الصحابة سيدنا أبو بكر الصديق بدأ يرسل الجيوش لمحاربة هؤلاء لما راحوا يقتلوا بنو حنيفة اللي هم قوم الرجل دول كان هؤلاء من أشد الناس قتالا دخلوا جوه حاجة اسمها حديقة الموت وتترسوا فيها ومحدش عارف يقتحم الحديقة سور وله أبواب اللي يقرب من السور يضرب بالسهام الصحابة لحد ما هم حسوا إن هم خلاص فشلوا انهزموا طبعا ده شيء يعني يكسر الانسان نفسيا لكن احنا اصحاب النبي محمد مش عارفين نغلب اصحاب مسيلمه الكذاب سيدنا خالد كان واقف معاهم قال تمايزوا يا عباد الله كل شويه مشتبين يقعدوا مع بعضهم كده وبعدين ذهب لمين؟ راح للبراء بن مالك وحيد في قلب الجيش قال له قم لهم يا فتى الانصار هيعمل البراء بن مالك وقف قدام الصحابه ونظر اليهم قال ايها الناس لا مدينة لكم بعد اليوم إنما الله هو الجنة احنا جايين لله عز وجل طب هنعمل ايه قال دعوني على ترس وألقوا بي داخل الحديقة حطوه على ترس كده على زي درع يعني ورفعوه على الرماح ورموه تخيل الجماعة الكفار جوه في قلب الحديقة لو ده ايه بينط عليهم كده فجرى على الباب فلحقوا به فقتل منهم عشرة وضربوه حتى أثخنوه وظل يقاتل حتى وصل إلى الباب وفتح لهم الباب بعد المعركة وجدوا فيه أيضا بضعة وثمانين ضربة إلا أنه لم يمت إيه الجهاد ده وإيه القوة دي صدق مع الله عز وجل هو يريد الله تبارك وتعالى وظل خالد بن الوليد يمرضه شهرا سيدنا خالد يروح له شهر شهر كامل حتى برئ لسه الموضوع ما انتهاش وتمر الأيام وتأتي وقعة تستر هذه من معارك الإسلام وأيام الإسلام العظيمة تعرفون سيدنا عمر أرسل الجيوش لفتح فارس والروم إحدى معارك فتح فارس بلاد فارس كانت وقعة تستر دي الصحابة دنهم محاصرين تستر سنة لا يستطيعون فتح تستر في بعض الروايات عند أهل المغازي سنتين وكان مع الجيش مين؟ البراء بن مالك سيدنا البراء واحد جاء قال له قال يا براء ألا تقسم لنا على ربك ما هو عارف الحديث لو أقسم على الله إيه لا براء قال له يا أخي احنا طولنا قوي بقالنا سنة واقفين حوالين السور ألا تقسم لنا على ربك شوف سيدنا براء قال إيه بقى راجل راجل مخلص قال يا رب اللهم إني أقسم عليك إلا منحتنا أكتافهم وألحقتنا بنبيك أنا عايز أموت بقى خلاص وفعلا قاموا فقاتلوا ففتح الله لهم وقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وارضاه واحد تاني اسمه عمرو بن الجموح عمرو بن الجموح هذا كان من السادة الذين تأخر إسلامهم حتى قيل آخر من أسلم من الأنصار عمرو بن الجموح تخيل آخر واحد أسلم ومع ذلك كان صادقا في إسلامه وإيمانه أولاده أسلموا قبله ولما جاءت غزوة بدر سيدنا عمرو بن الجموح عافانا الله وإياكم وشفى الله مريضنا وإياكم كان أعرجا كان عنده عرج والأعرج إيه؟ ليس عليه حرج صحيح فلما جاءت غزوة بدر عياله قالوا له أنت رايح فين؟ اقعد أنت معذور ومنعوه من الجهاد فظل يبكي على ذلك فلما جاءت غزوة أحد برضه جم عياله قالوا إلى أنت معذور اجلس قال لا والله وذهب إلى النبي قال يا رسول الله أولادي يريدون منعي وأنا أريد الجهاد فقال لا عليكم ألا تمنعوه سبوه لعل الله أن يرزقه الشهادة في الصف وهم واقفين في المعركة النبي صلى قاعد مع الصحابة قال من قتل اليوم دخل الجنة يوم أحد فقال عمرو بن الجموح والله يا رسول الله شوفوا برضه قسمه والله يا رسول الله لن أرجع إلى بيتي حتى أطأ بعرجتي هذه الجنة مين واقف سيدنا عمر قال له ويحك يا عمرو لا تتألى على الله تحلف على ربنا وبيقول ايه والله لن ارجع الى بيتي حتى اطأ بعرجة الجنة قال له ما تحلفش على ربنا فالناصم قال له دعه يا عمر فإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره منهم عمرو بن الجموح وتقوم المعركة ويقاتل عمرو سيدنا عمر يقول فكنت حريصا أن أنظر أين هو فين مكانه فوجده شهيدا في أول الصف ده عمل إيه جري في أول المقدمة لأنه كان إيه كان صادق فالعاصم بعد المعركة قال قال والله لقد رأيته يطأ بعرجته الجنة آخر واحد وبيه نختم سيدنا عمر بن الخطاب كان في عهده كل ما يجي وفد من أهل اليمن يسألهم يقول لهم هل فيكم أويس القرني ثم من أويس لا نعرفه إلا منين ماشي وتمر السنين والشهور هل فيكم أويس كل ما يجي وفد من اليمن يسأل عن نفس الراجل هل فيكم أويس القرني لا أحد يعرفه خالص حتى في سنة من السنين جاء وفد من اليمن سأل عنه فلم يعرفه أحد فأخذ سيدنا عمر يتفرس وجوه الناس حتى ذهب إلى الخيل إلى الدواب فوجد رجلا يعرف الدواب قال أنت أويس قال نعم أنا أويس سيدنا عمر ما يعرفوش قال أنت أويس قال أنا أويس قال أنت من مراد قال نعم ثم من قرن قال نعم قال أكان بك برص قال نعم قال وأذهبه الله كله إلا موضع درهم قال نعم قال ألك أم كنت بها بارا قال نعم قال فاستغفر لي استغفر لي عمر اللي بيقول له قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقدم عليكم أويس القرني خير التابعين خير التابعين كان به برص فأذهبه الله كله إلا موضع درهم وكان له أم هو بها بار فإن رأيته يا عمر فسله أن يستغفر لك يا نهار أبيض هذا الرجل ماذا فعل؟ هذا الرجل كان له أم ولما بعث عليه السلام أراد أن يذهب ليقابل عليه ويسلم لكن منعه بره بأمه شوف يا أخوان البر بالأم امر بسيط جدا لكن في فرق ما بين واحد جاي يقول هو انا واجب عليا اعمل لامي كذا واجب ايه في واحد عمال يبذل المعروف لامه ويتقرب الى الله ببره بابويه سيدنا ويس عمل كده اسلم عشان كده يسمى من المخضرمين مخضرمين يعني ادرك الجاهليه والاسلام ولم يدرك نعم ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي منعه عن يشوف النبي بره بامه لكن هذا بلغه اعلى المنازل اعلى المنازل تلاقي واحد كده لما يروح كده في الصيف يروح لامه ولا ابوه يجيب لهم تكييف ويغير المرتبه وياخدهم يصيفوا ويجيب لهم هو ده كله واجب عليه قصه مش قصه الوجوب قصه قصه واحد عمال يحسن العمل يفعل ذلك لله تبارك وتعالى اهو ده العبد اللي واقف على موطن العبوديه فلما يرى الله تبارك وتعالى ذلك منه يبلغه اعلى المنازل اذا يا اخوانا الموضوع بسيط ايمان تقوى اخلاص وتجرد صدق مع الله تبارك وتعالى تبلغ هذه المنزلة أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذه المنازل وهذه المقامات أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته